إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد ففي البداية مبشرة جميعا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة أعددت لعبادي الصالحين لأهل الطاعة يا جماعة أهل الالتزام أهل حب الله والخوف من الله اللي مهما كانوا مشغولين في الدنيا لا يمكن الدنيا تشغلهم عن الله وعن طريق الله وعن دروس التذكير بالله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت من أجمل واحدة شفتها في حياتك وأجمل شاب شفتيه في حياتك واجمل عربية شفتوها واجمل قصر شفتوه واجمل سينة في الدنيا كلها شفتوها كل السينة دي ولا شيء في اللي ربنا اعده لينا ولا اذن سمعت حد سمع عن قصور الاميرات في الخليج حد سمع عن نعيم الملوك بتوع زمان في الهند والسند حد سمع عن شواطئ اوروبا وامريكا كل اللي انتوا سمعتوا عليه ده ولا شيء في اللي ربنا اعده لينا يا جماعة ولا خطر على قلب بشر اكتر مرة خيالك سرح في اصناف نعيم ولقيت نفسك سعيد جدا وانت بتفكر في هذه الاصناف كل اللي جه في خيالك ده ولا شيء بالنسبة للي ربنا اعده لينا يا جماعة اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده ربنا هيعده عشاننا ده ربنا اعده خلاص النعيم ده موجود فعلا موجود من فوق سبع سماوات وفي شوق الى من لنا اللي, اللي مننا يا جماعة له نصيب في هذا النعيم هذا النعيم والقصور والحور والملائكة اللي فيه في شوق الى صاحب هذا النعيم في شوق اليك في هذه اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي قال لك يبقى احنا ماشيين في طريق جميل قوي يا جماعة ماشيين في طريق جميل جدا والله اللي يعرف جمال وروعة هذا الطريق لا يمكن يسيب السكة دي ابدا واللي يعرف جمال وروعة هذا الطريق اي حاجة تقف في طريقه عشان يستمر في هذا الطريق يدوسها بجزمته بدون ما يلتفت اليها على الاطلاق ابشركم برحمة الله سبحانه وتعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم يا شباب مش من انا من الله سبحانه وتعالى سلام تسلموا بي من كل ضيق واكتئاب وهم في الدنيا سلام تسلموا بي من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة سلام تسلموا بي من الهموم والاحزان وكل حاجة تشغل بالكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة اله رحيم حتى لو وقعت وانت في الطريق اليه وقمت تاني واستغفرته يرحمك ويعفو عنك طب ما ممكن يكون واحد بيحبني ورحيم بيا ولكن الناس في الدنيا بيقولوا لك العين بصيرة والايد ايه والايد قصيرة ابشركم بغنى الله سبحانه وتعالى ابشركم ان اللي احنا جايين له الليلة اله غني ملك غني دخلنا بيته ورضا يستضيفنا بفضله وكرمه ولا يمكن يخرجنا ايدينا فاضية ابدا ده ظني بالله سبحانه وتعالى وده لازم يكون ظننا جميعا بالله سبحانه وتعالى شوفوا ربنا بيقول ايه من غناه يا بني ادم لو ان اولكم واخركم وانسك لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابشر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك الى غني مستغنى عننا ومع ذلك شوف بيقول ايه لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلنا اللي في المسجد دلوقتي اولاد وبنات وشباب ونساء و... كلنا قمنا في صلاة العشاء وكل واحد طلب من ربنا مسألة ربنا اعطى لكل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيء دي اول بشرة وبشركم بها الليلة البشرة التانية اللي اثلجت صدر انا شخصيا وافرحتني احد الشباب اللي كان على غير دين الاسلام في احد يعني كان شاب مشهور بالجدل الشديد جدا في احد القنوات الاسلامية على البالتوك فيعني وكان دايما يدخل ويجيب شبهات ويعرض شبهات بفضل الله سبحانه وتعالى اخيرا اسلم بعد يعني ما ارهق كل العاملين بهذه الغرفة ارهاقا شديدا في المرة الاخيرة وهو داخل فكان بيناقش احد الشباب فبيقول انا مش مقتنع يعني انا عندي شبهتين لا يمكن حد يرد لي عليهم قال له ايه قال له الشبهة الاولانية ولو رديت عليها مش هترد على التانية ازاي ربنا عندكم بيقول ان الحج للرجالة والنساء وربنا بيقول في سورة الحج واذن في الناس بالحج ياتوك ايه رجالا ازاي بقى الحج بقى رجالة بقى و... سبحان رب الحمد لله على نعمة اللغة العربية يا جماعة والشبهة التانية اللي محدش يعرف يرد عليها الرسول عليه السلام هو جالس مع الصحابة وبيقول لهم ويتكلم الرويبضة هيأتي من علامات يوم القيامة ان يتكلم الرويبضة الامر التافه يتكلم في امر العامة فالصحابة قالوا له وما الرويبضة فصاحبنا بيقول اذا كان الصحابة ما عرفوهاش وانتم بتقولوا ان الرسول بيبل- بي- بيرسل بلسان قومه يبقى هو ما بيتكلمش عربي يبقى ده ضد ان هو نبي او رسول فيعني ردوا عليه قالوا له كلمة رجالا في الاول اللي جت في ايات الحج واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا معناها ان الناس من شدة اقبالها على دين الله وشدة استجابتها لدعوة سيدنا ابراهيم بعد الصبر اللي صبره طول حياته هتأتي على رجليها عشان كده كان رسول الله يذهب الى مسجد قباء كثيرا راجلا اي على رجليه مش معناها راجل وامرأة ولكن معناها على رجليه من شدة الاستجابة وشدة تعظيم مقام البيت الحرام الحاجة التانية الرويبضة يعني الحاجة اللي بتقرب من الارض قوي يا جماعة يعني الاقزام زي الوقت كده الاقزام بقوا هم اللي بيتكلموا في القضايا العامة والاقزام بقوا هم مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاقزام بقوا هم اللي بيتكلموا الوقت يا جماعة فقالوا له ده من اعجاز رسول الله لان ده اتحقق في هذا العصر في هذا من الاعجاز الغيبي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصد ان يعني يعني قريبا بقى كان صاحبنا ده قاعد فبنت دخلت واعلنت اسلامها على الروم دي فيعني ال- واحد من الادمن اللي في الروم فبيقول له يعني اما انا لك ان تعلن اسلامك فقال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وان الجنة حق وان النار حق فدخل في الاسلام اخيرا فبي يعني بيتسأل سؤال كده طب انت دخلت في الاسلام ليه قال لهم الاسلام دين ما طرحت سؤال الا ووجدت فيه اجابة شايفين يا جماعة الكلمة الدين ده مفيش سؤال يجي في صدرك ولا في قلبك الا وتلاقي له اجابه فيه غير اديان تانية كلها اسرار وكلها الغاز وكلها حاجات مش مفهومه جايه منين ورايحه فين دين واضح يا جماعه هذا الشاب بيقول انا مفيش ايه واحده من كتاب الله ما قراتهاش وما درستش تفسيرها وما فهمتهاش فالراجل بيقول له يا ابني ده المسلمين الو... مين فينا يا جماعه درس تفسير ربع القران ولا تفسير حتى الجزء ال 30 يا جماعه شايفين الهمه شايفين همته في ال... يعني همته عشان يصل للحق فين الهمه دي عندنا البشرة الثالثه ببشرها لمجموعه خاصه جدا من الشباب وال... والفتيات اللي معانا دلوقتي اللي سمعوا توصيه الاسبوع اللي فات وصاموا يوم الثلاث والاثنين والثلاث والاربع يوم الاربع كان يوم 22 6 يوم 22 6 ده اطول يوم في السنه اطول نهار في السنه فدول اللي صاموا يوم الاربع اللي فات صاموا اطول نهار في السنة عارفين يعني ايه يعني اصعب يوم ممكن يتصام في السنة عارفين يعني ايه صيام يوم زي ده والله اصطفاء يا جماعة والله يوم زي ده اللي صامه يبقى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وممكن شاب كان ناوي يصوم وما يعرفش حصل ايه ولا جاله حاجة ولا وما صامش اليوم ده فابشر الذين صاموا هذا اليوم يوم الاربع اللي فات انهم صاموا اطول يوم في السنة وانا بعتبر يعني من من من وجهة نظر انا ان صيام مثل هذه الايام والتعرض لمثل هذه النفحات من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد فدي ثلاث بشريات افتتحت بقى درس الليلة ولكن يعني ما انتوا طبعا كالمعتاد احنا مش كل الدروس كده بشريات و... يعني في حسرات كمان يا جماعة للأسف والله حسرات حسرات حسرات على الناس واحوال الناس واحوال الشباب يعني الوقت ال- الامتحانات خلصت تبص للنوادي تلاقيها بتزيد يوم ورا يوم تبص للمصايف بتزيد يوم ورا يوم تبص للقهاوي بتزيد يوم ورا يوم تبص للشوارع بتزيد يوم ورا يوم تبص للمساجد فين الشباب اللي كانوا مالين المساجد في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء فين الشباب يا جماعة اللي كانوا بينزلوا يصلوا في المساجد اشمعنى المساجد اللي بتقل دونا عن كل اماكن اللهو والمعصية التانية اصبح الوقت يعني احد الشباب الناس اصبحت في بعد غريب عن عن عن دين الله سبحانه وتعالى كان في ماتش قريبا فالراجل اذن في ال- الاخ اذن في المسجد بيقول ولا واحد من القرية دخل المسجد فالراجل من شدة حنقه وغازه رجع اذن تاني فواحد بس اللي جه فالراجل بيقول له بعد الصلاة انا سمعت الاذان مرتين فاتكسفت من نفسي بصراحة واحد من قرية كاملة اللي اثر الصلاة على الماتش يعني الى اي حد وصلنا في شاب لعله الوقت والله من اللي قاعدين وسطنا كان في شاب لعله من اللي قاعدين وسطنا كان رايح يزور اسرة فقيرة عشان يديها معونة عشان تاكل عشان مش لاقيين ياكلوا فبيخبط على الباب فالست بتفتح له لقيته شكله نظيف فبتقول له هو انت بتاع الوصلة ولا ايه فهمتوها ولا لسه يعني مش لاقيين ياكلوا ورايحه تركب وصل الدش يا جماعه مش لاقيين ياكل الشهوات اولا يعني يعني حتى لو البطون فضت انما الشهوات اولا وقبل كل شيء احد ال... احد الشباب كان قاعد مع خطيبته وبيتكلموا في احلام المستقبل فالراجل الغلبان يعني بيشتغل شغلتين ومطحون ودخله كويس جدا فبتقول له لا انت عندك فيه شويه بالنهار فاضيين شوف لك شركه ادويه اشتغل فيها فقال لها بس انا دخلي كويس جدا قالت له هنجوز عيالنا ازاي فبيقول احنا ما اتجوزناش اصلا عشان نتجوز عيالنا اما نبقى نتجوز احنا الاول نبقى نشوف عيالنا فحصر على احوال الناس والله وحب الدنيا اللي توغل في قلوب الناس لغايه ما بداوا يعملوا حاجات غريبه حاجات تضحك يعني من كتر حب الدنيا بدأنا ما نتكلم عن احوال الناس مع الدنيا نضحك حسرة تانية بنتحسرها في اول هذا الدرس على الفتن اللي موجودة في الشوارع دلوقتي زمان يعني مش زمان ايام ما كان في طهارة ونقاء زمان ايام ما كنت تلاقي واحد ماشي مع واحدة في الشارع الوقت ما عادوش واحد ماشي مع واحد يا جماعة زمان كان قطاع الوقت بقت جملة تلاقي الواحد ماشي مع اتنين مثلا يعني لسانه واحدة ويبقى هاتريك خلاص تلاقي البنت ماشية مع ولدين واحد صاحبنا في مكتبة اسلامية لقى ولد وبنت فدخل عشان يعني ايه يفكر ينكر المنكر ده ازاي ويخرج يكلمهم ازاي خرج لقى الولد اتغير وفي ولد تاني مع نفس البنت ف... ما عادش في وقت خلاص يعني الموضوع عاد دلوقتي بالجملة دلوقتي يا جماعة فالفتن اللي اصبحت منتشرة في هذا الوقت حصر على الصيف الصيف يعني الوقت مثلا اسمع ان الاخوات الدنيا حر عندهم جدا يعني ربنا يأجرهم على على صبرهم على هذا الامر الصيف يا جماعة الصيف ده شهر والله العظيم لو نفهمه نتوب الى الله من جميع المعاصي اللي عملناها في حياتنا الصيف والقيد والحر والشمس وانت ماشي الساعة 12 الظهر كده في في الشارع تبقى هتموت من الحر ما انتش طايق نفسك وتلاقي حتة ظل طب ما تفكر يا اخي حتة الظل اللي لقيتها في الدنيا دي هتلاقي يوم القيامة ولا لا هتلاقي زيها ولا مش هتلاقي زيها الصيف ده ح- صي- ده, ده فصل بيفكرنا بوقفة خمسين سنة الف سنة يوم القيامة ومع ذلك الناس المفروض ان الناس تتوب في الصيف الناس بتزيد معاصي في الصيف سبحان ربي كأن الرسالة اتعكس ترجمتها الواحد كان معدي على مقابر قريبا والدنيا حر جدا بالنهار فالمقابر دور واحد يعني اللي ساكن منكم في دور اخراني يعني منه لله على طول كده فوق على طول الشمس بتضرب في السطح طول النهار فيلاقي ان ال- الجو حر جدا فالواحد فكر المقابر دي درجة حرارتها العادية الوقت ايه زمانها نار يعني والله لو ما في حرارة عذاب فيها هي الوجود فيها بالحرارة اللي فيها طبيعي دي ح- عذاب لوحدها فمحتاجين يا جماعة ان احنا يعني يعني يعني إن إحنا نبدأ نفكر شوية نبدأ نفكر في نفسنا ونفكر في الناس اللي اصيبوا بهذه الغفلة فهذه كانت مقدمة درس الليلة ح- يعني بشريات وحسرات عايزين نتكلم الوقت فينا بقى احنا بقى عايزين يا جماعة نحدد هدفنا الوقت درس الليلة عايزين نحدد فيه هدفنا عايزين نحدد احنا عايزين نوصل لايه الوقت لو في جامعة عايزة وظائف فبتقوم منزلها اعلان في الجورنال في الجريدة عايزين وظائف اه، ال- يعني اللي احنا عايزينه مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا وتعدد شروط ربنا برضه له شروط ربنا برضه ادانا مواصفات ربنا حدد لنا نموذج معين كلنا مطلوب نوصل ليه النموذج ده له مواصفات المواصفات دي مذكورة في اخر سورة الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ايات عباد الرحمن يا جماعة ايات عباد الرحمن دي بتحدد لك نموذج خد بالك الطالب اول السنة لو جيت قلت له انا عايز اكلمك على الاوائل الاوائل دول ما بيناموش والاوائل دول بيدخلوا يقفلوا الامتحان كله والاوائل دول ما فيش ولا سؤال في لجنة الشفا ويتفوت عليهم ممكن طالب يقعد يعيط يقول انا ضعت خلاص ضعت ليه يا ابني ده احنا في اول السنة معنى كده انك انت تبدأ تعمل جدول واحدة واحدة عشان توصل هو ده المطلوب الليلة يا جماعة احنا عايزين نعرف الصورة اللي مطلوب نوصل لها الصورة النهائية اللي مطلوب نوصل لها ونبدأ في الاخر نتكلم عمليا ازاي نوصل لها واحدة واحدة اعرف هدفك قال الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن عباد الايه الرحمن طب ليه مش عباد الملك ليه مش ع... احنا قلنا اسم الله الرحمن اكتر سورة ذكر فيها قبل كده سورة مريم السورة اللي بتتكلم عن عطاءات الله سبحانه وتعالى لما تنتسب لله الرحمن تحس انك عبد للرحمن تشتاق الى عطاءات هذا الاله الكريم تشتاق الى عطاءات الرحمن وفي نفس الوقت تخاف من عقوبات الله تخاف من عقوبات الرحمن فاسم الله الرحمن يخليك ماشي على الصراط المستقيم اسم الله الرحمن لو استشعرته يخليك ماشي ما بتبصش يمين ولا شمال متوجه الى الله منطلق الى الله اسم الله الرحمن وسام ربنا علقه على عباد الرحمن في صدر عباد الرحمن في اول الايات عباد الرحمن يعني ايه الشرف اللي يخليك تنتسب الى الله وفي الاخر ربنا بيقول اولئك يجزون الغرفة بما صبروا يبقى ربنا علق وسامين وسام النسب اليه ووسام الغرفة اللي هي اعلى درجات الجنة على الاطلاق اعلى درجات الجنة على الاطلاق الناس اللي هنتكلم عنهم الليلة يا جماعة دول اللي نالوا اعلى درجات الجنة خدوا بالكم دول اعلى هدف مطلوب ان احنا نوصل ليه مين فينا اللي بيشتاق للجنة لما يسمع لها مين فينا اللي نفسه يدخل الجنة مين فينا اللي زي الصحابة الشوق للجنة هو الحاجة اللي بينام يفكر فيها ويصحى يفكر فيه عمر بن عبد- عبد العزيز يقول طاقت نفسي الى الزواج من فاطمة بنت عبد الملك بنت عمه بنت الخليفة وقتها فلما تزوجتها طاقت نفسي الى امارة مصر فلما نلتها بقى حاكم مصر طاقت نفسي الى الخلافة فلما نلتها طاقت نفسي الى الجنة الجنة عارف ان الدنيا دي كلها ولا حاجة خلاص الدنيا دي نلت الدنيا ولقيت ان ولا حاجه هي الجنه الحاجه اللي هي الجنه كان سيدنا حذيفه والموت سك- في سكرات الموت يقول اخنق خنقك فوالله ابى قلبي الا حبك ليه بيحب الموت هو اللي هيوديه ربنا وهيوديه وهيوديه الجنه يا جماعه مشتاقين للجنه ولا لا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض خدوا بالكم ربنا بيقول فامشوا في مناكبها في حتى العلماء قالوا ده كلمة في دي اعجاز علمي في القرآن لان في غلاف جوي فاحنا كلنا ماشيين في الارض مش ماشيين على الارض خدوا بالكم ربنا هنا بيقول الذين يمشون ايه على على ده حرف استعلاء على ده حرف استعلاء يعني ماشيين مستعليين على الارض مستعليين على شهوات الارض مستعليين على حقارات الارض مستعليين على متاع الارض الفاني عارفين يا جماعه لما عربيه تعدي بسرعه على بركه طين تقوم مطرطشه على اللي في الشارع يمين وشمال طب لو واحد واقف في عماره في الدور الثالث ولا الرابع الطرطشه تيجي عليه ده ده انسان اعلى من ان فتن الدنيا وطين الدنيا يجي عليه انسان عالي يا جماعة ادي جدار اهوت بتالك انه نهاية الدنيا اهم دول بقى طلعوا وشافوا اللي ورا الجدار جدار الدنيا وشهوات الدنيا اللي قافل في وشنا الطريق الى الله دول طلعوا شافوا الدنيا والعالم اللي ورا هذا الجدار الذين يمشون على الارض الاستعلاء اول صفة ربنا وصفهم بها الاستعلاء اول خطوه في طريقك الى الله انك تستعلي اوعى تفتكر انك ممكن تجري في الطريق الى الله وانت قلبك مليان حب دنيا اوعى تفتكر كده مش ممكن الاثقال بتاعت الدنيا هتشدك لورا وهتخلي مشيك بطيء في الطريق الى الله الذين يمشون على الارض هونا هونا هونا دي فيها استهانه استهانه بنفسك ايه انا يعني يعني تخيل لو واحد صاحبك اداك ميعاد الساعه 2 بالليل على الطريق السريع مثلا وسابك للساعه 6 الصبح ايه يعني يعني ايه القضية يعني ناديت على واحد صاحبك من تحت سابك نص ساعة عن منزلك ايه يعني يا جماعة الاستهانة بالنفس والاستهانة بالدنيا ايه يعني لو الدنيا جت ولا الدنيا راحت ايه يعني لو الدنيا اتكسبت او اتخسرت مش بقول ان احنا نرمي الدنيا بقول ان احنا نزهد في العواقب يا جماعة بقول انك انت ما يبقاش قلبك مليان فرح على انك خدت النقطة دي من الدنيا وحزن على انك لا قلبك مع الله قلبك مع الله وحده الذين يمشون على الارض هونا طب ده عكس ايه ايه اللي احوالهم كده عكس قول الله ايه يحسبون كل صيحة عليهم الانسان الفاسع بقى اللي قلبه بيترعش مع الدنيا الدنيا تيجي قلبه يطير الدنيا تروح قلبه يقع في الارض يطب ساكت الدنيا معاه تحس انه مطمن الدنيا بعيد عنه تحس انه مفزوع حس... ال- يحسبون كل صيحة عليهم مفزوع من كل حاجة وبيحس ان كل حاجة خطر وبيحس ان اي علامة مرضية تحصل له يبقى سرطان ولا ورم في المخ ولا ولا القلب ولا الشرايين اتسدد ويحس ان اي كلمة صعبة الدكتور قالها يبقى يسقط الدفعة و... يحسبون كل صيحة عليهم انما ده ماشي مطمن الذين يمشون على الارض حاول تبقى ماشي مطمن لما الدنيا ما تبقاش في قلبك حتى وانت بتجتهد فيها طول اليوم تبقى ماشي مطمن ما انتش خايف على حاجة ما انتش مرعوب على حاجة ما انتش حزين على حاجة لانك مليان بمعاني الايمان من جواك واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة هو انت فكرك ان اصحابك اللي حواليك ولا الناس اللي حواليك لما هتشوفك راجل مجتهد في الطريق الى الله ه- ايه يا ابن اللي انت بت... انت يا ابني مجنون ولا ايه انت يا ابني حصل حاجة في دماغك واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة وخدوا بالكم يا جماعة اخطر حاجة في الصحبة السيئة التذكير بالشهوات اخطر حاجة في الصحبة الشي- السيئة ممكن يحبطوك يا عم هترجع هترجع ممكن يسخروا منك ويعقدوك من الطريق اللي انت ماشي فيه ممكن يخوفوك من الطريق الى الله ممكن يعملوا فيك اي حاجة ولكن اخطر حاجة في الصحبة السوء والقعدة مع الصحبة السوء التذكير بالشهوات الشباب اللي ايام الامتحانات اتزنقوا وما بيعرفوش يذاكروا لوحدهم راحوا ذاكروا مع صحبة زمان تلاقي الشاب رجع لك بعد الامتحانات وشه غير الوش اللي راح بيه غير الوش اللي انت شفته بقى بتاعت ايه يا ابني اللي حصل لك قعد مع صحبة السوق تاني اه ده بيشرب سيجارة وده بيتكلم في البنات وده بعد ال- المذاكرة ممكن قال سبحان ربي قلبه بدأ يرجع تاني بدأ يتقلب تاني صحبة السوق والله مهما كنت ثابت مهما كنت ثابت ممكن تراجعك لو بقالك 10 سنين في الالتزام لو دقنك بقت 2 متر قدامك كده وفي 2 بيشيلوها لك من طولها برضه هت ممكن ترجع تاني لو انت مشيت مع هذه الصحبه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون ده يعني ايه يا جماعه البيات ده يعني يقول لك انا بيت امبارح عند فلان يعني نمت عنده نمت لي السبع ثمان ساعات بتوع الليل عنده لما ربنا يجيب لفظ البيات ويعبر عنه بقيام الليل يبقى المقصد ايه نفس اللي الناس لقته في النوم احنا لقناه في قيام الليل الناس بتقعد تصلي جزء كبير الناس بتقعد تنام جزء كبير جدا من الليل احنا نقعد نصلي جزء كبير جدا من الليل طب اجيب صبر منين بقى ما هو ربنا بيقول والذين يبيتون لربهم اللي بيحب واحده بيفضل واقف- واقف اربع ساعات معاها في الجامعه على رجليه ما يبدا ما يحركش رجليه كده ما يهزهاش بس ما يحسش باي حاجه بعد ما يمشي يبدا التعب كله يجي عليه انما هو واقف مش حاسس باي تعب فبيحبها فرحان بيها فانت لو انت بتحب الله انت مش هتحس بالوقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بتحب ربنا من حبك لله انت مستحمل الوقفه بل بل مستمتع بالوقفه الذين يبيتون الناس يا جماعه يعني بعد النوم بتصحى يقول لك انا ممكن اشتغل 15 ساعه ليه انا نشيط النوم اداني طاقه اهو ده بعد القيام يطلع نشيط يقول عشان كده الرسول بعد قيام الليل ما كانش بينام بعد الفجر ما كانش بينام عليه الصلاه والسلام طب ليه ده انت يا رسول الله سهران طولت الليل تصلي القيام اداله نشاط يا جماعه يا جماعة الطاعة بتديلك نشاط زي بالظبط ما بتحط المش... المحمول في الشاحن طول الليل انت وانت واقف في القيام انت محطوط في الشاحن فبت... فتيجي بعد الفجر تلاقي نفسك مشحون تلاقي نفسك جواك طاقة انك تشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى الناس بتفضل طول اليوم تعبانة ودماغها متشتتة في 100 حاجة اما تنام دماغها تتلم على حاجة واحدة احنا لما نقف نصلي قيام ليل قلبنا يتلم على حاجة واحدة وهو جمع القلب على الله سبحانه وتعالى فكلمة يبيتون دي كلمة كلمة جميلة قوي يا جماعة نفس الراحة اللي الناس بتلاقيها في النوم احنا بنلاقيها في قيام الليل قلبك كده ولا مش كده قلبك كده ولا مش كده حاسس بلذة القيام دي ولا لا حاسس بمعاني القيام دي ولا لا قيام الليل ده يا جماعة ده مش فيه في التعليم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة قيام الليل ده ابتدائي اللي ما بيقومش الليل ده معهوش الابتدائية اللي ما بيقومش الليل ده عند ربنا معهوش الابتدائية اصلا وقيام الليل ده مدرسة تربى فيها الصحابة انت اتربيت في مدرسه قيام الليل واي مدرسه بتاخد منها تقدير امتياز جيد جدا جيد مقبول بمادتين انت تقديرك في مدرسه قيام الليل ايه بكيت امبارح في القيام ولا لا صليت امبارح في القيام قد ايه تضرعت لله في القيام ولا لا تقديرك في القيام شكله ايه؟ انت تدي لنفسك تقدير شكله ايه ولا انت ما دخلتش المدرسه اصلا لازم نفكر بهذا المنطق في قيام الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما واحد يقول لا ما بعرفش اقوم الليل ليه اصله بينام الساعه كام الفجر الساعة 4 مثلا بينام الساعة 3 مثلا يا جماعة اخطر مفتاح لقيام الليل نام بدري بس لما تبقى تنام بدري وما تصحاش نبدأ نقول معاصي النهار اثرت على قيام الليل وحرمنا القيام بسببها انما الاول نام بدري وجرب خلي يومك يتقفل العشاء وجرب وشوف ربنا هيوقظك ولا لا اخطر مفتاح لقيام الليل اللي صادق في الرغبة في قيام الليل ان هو ينام بدري والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني ده ده, ده عبادة السلف لما يجي الواحد يتدبر في عبادة السلف بل في عبادة نساء السلف نساء السلف مش رجال السلف والله احدى النساء السلف العابدات اسمها عجرده العامية عجرده كان يعني احد السلف بات عندها فبيقول كانت كانت تقوم من بعد العشاء حتى السحر ما بتنامش بالليل تفضل تصلي طول الليل فاذا اتى السحر يعني تركت الصلاة ثم قالت اللهم اجعلني من اول زمرة السابقين اليك شايفين علو الهمة يا جماعة حد من الرجال عنده علو همة هذه المرأة اللهم اجعلني من اللهم اني اسألك بك لا بغيرك ان تجعلني من اول زمرة السابقين اليك ثم تهوي ساجدة فتظل, تد- فتظل تدعو وتبكي حتى ينشق نور الفجر ده دي امرأة في امرأة تانية يعني احدى النساء اسمها عفيرة عفيرة دي كانت يعني تظل تصلي طول الليل ما تنامش فسألوها ألا تشتهين النوم فقالت ربما اشتهيت ان انام ولكني لا استطيع وكيف ينام وكيف يقدر ان ينام من كان له حافظان لا ينامان الليل ولا النهار ده دول ستات يا جماعة والله الكلام ده حقيقي يا جماعة والله اقسم برب هذا الكلام حقيقي يعني من عدة ايام كده كنت حاولت ان انا يعني ايه أ- أ- احاول ان انا ايه يعني اثبت ورد عبادة كده ولا حاجة فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود اعبد البشر فقلت لا ده العبادة دي حاجة سهلة قوي بقى و- وشوية كده والواحد ممكن يبقى فكأن ربنا اراد يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى اداني درس يعني فبفتح في كتاب قدامي كده لقيت نماذج من عبادة السلف الواحد والله يا جماعة قام نام يعني- يعني انا خلاص الحاجات دي قمت نمت على طول ما فكرتش اصلا يعني الواحد وحاجات حقيقية والله يا جماعة الواحد شاف منها حاجات بعينيه في هذه الايام يعني احد السلف اسمه عامر بن عبد القيس ده كان تلميذ لعمر بن الخطاب تلميذ عمرو بن عبد القيس كان يعني الناس يسألوه يعني ان الجنة لتبتغى باقل مما تصنع وان النار لا يهرب منها باقل مما تصنع انت بتعمل في نفسك كده ليه فيقول والله لا اجتهدن ثم والله لا اجتهدن عمرو بن عبد القيس كان يصلي الفجر ثم يجلس في جلسة الضحى يقرئ الناس القرآن يعني اللي عايز يقرأ قرآن ويتعلم تلاوة قرآن يقرأه وبعد كده من بعد جلسة الضحى حتى الظهر يصلي يا اخ كل المسافة دي اه والله يا جماعة يصلي انا مرة وقفت ورا اخ اصلي الضحى انا بحسبه هيسرع يعني في ناس من اللي كانت بتصلي معانا سابت الصلاة ومشت من كتر التطويل اللي هو طوله وما كانش ناوي ان هو ي... ما كانش ناوي ان هو يوقف سبحان ربي ثم يظل يصلي حتى الظهر طب وبعد الظهر يصلي يظل يصلي حتى العصر وبعد العصر يقرئ الناس القرآن مرة اخرى ثم يفطر لانه هو كان صايم وبعد كده ينام عشان يستيقظ لقيام الليل ده عامر بن عبد القيس تلميذ عمر بن الخطاب في واحد تاني اسمه صفوان بن محرز صفوان بن محرز ده كان داعية من دعاة السلف وكان اذا تكلم كل الناس تبكي لما يعني تقسو القلوب يقولوا قتلنا صفوان اول ما يقول ان الحمد لله الناس تقعد تبكي على طول فصفوان بن محرز كان يظل يعني يصلي الفجر ثم يظل يقرأ القرآن حتى ينتصف النهار ثم يظل يصلي حتى الظهر ثم يصلي حتى العصر ثم يظل يقرأ القرآن من العصر حتى المغرب ثم يفطر وبعد كده يروح ينام عشان يقوم الليل حاجات غريبة والله يا جماعة الكلام ده حقيقة يا جماعة والله لولا ان الواحد انا انا انا من النوع اللي قبل ما بقول اي اثر من اثار السلف لازم افكر فيه كويس جدا لان مش اي اثر الواحد بيصدقه انا والله لولا ان انا شفت حاجات من دي بعينيا ومقتنع تماما ان في ناس موجودة بينا ناس موجودة في هذه الايام على هذا النمط انا ما كنت قلت هذه الاثار في واحد تاني منصور بن زازان منصور بن زازان ممن كان له احوال مع كتاب الله سبحانه وتعالى كان يجلس حتى ترتفع الشمس يسبح الله وبعد كده يجلس يصلي حتى الظهر وبعد كده يصلي حتى العصر وبعد كده يسبح حتى المغرب وبعد ما يفطر بعد المغرب كان عالم من علماء الحديث يجي له طلبة الحديث يقعد يدوم دروس الحديث وبعد كده يروح ينام عشان يقوم الليل نماذج في العباد طب احنا يعني يعني نماذج المفروض ان احنا نفتكرها ابو مسلم الخولاني من ائمة التابعين كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كان معاه عصاية خرسانة كده يضرب رجليه لما رجليه تورم ويقول ايحسب اصحاب محمد انهم ما خلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم على الحوض اليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا والله لاصبرن حتى يكون الكلل منك لا مني ادي واحد من ائمة السلف في العبادة ايوه انا اصبر لو رجلي لغاية ما رجلي تقع انا واقف وصبر لغاية ما رجلي تقع وانا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى نماذج الناس دي ما كانش عندها سلوك العبادة الناس دي كان عندها فكر العبادة في فرق بين فكر وسلوك عارفين يعني ايه فكر العبادة يا جماعة عارفين فكر الفلوس فكر الفلوس اللي عند ناس الوقت الفلوس بتجيب كل حاجة الفلوس تعمل كل حاجة اهو العبادة عندهم كانت هي كده العبادة بتعمل كل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى تفريج الكربات بالعبادة تناسل العطاءات بالعبادة دفع الابتلاءات بالعبادة كل حاجة انا نفسي فيها في دنيا او في اخرى بالعبادة فكانت الناس دي ده هذا لا يعني ترك الاسباب يا جماعة الناس دي كانت علماء ودعاء من علماء ودعاة السلف هنتكلم الوقت عن مسألة الموازنة من الدين والدنيا ولكن انا بكلمك عن بعض نماذج علو الهمة من السلف في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى يعني احد السلف كان يقول اذا قيل حي على الصلاة ولم تجدوني في الجامع فاطلبوني في المقابر اتقال حي على الصلاة وما لقيتونيش في الجامع اطلبوني في المقابر علو هم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعزم على الاستمرار في طريق الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني كان يعني احيانا كان ايام الدراسة يقولوا فلان ده بيذاكر 18 ساعة في اليوم فتقعد كده يعني وفلان بيذاكر مش عارف ايه وفلان بيذاكر فتقعد عقلك يطير من مذاكرة الناس دي اما تيجي تسمع عن نوم الناس دي تتعبك تتعجب اكتر ما تعجبت لما سمعت عن مذاكرته يعني كان في واحد كان يحط المنبه جوه الدولاب ويقفل الدولاب وينام هو عايز ينام ساعة واحدة بس عشان يصحى يذاكر تاني وبقاله مثلا عشرين ساعة مطبق ليلة ولا حاجة في المذاكرة ويحط كرسي قدام السرير بحيث اما المنبه يضرب يقوم مفزوع يتخبط في الكرسي يتبطح ولا حاجة يفوق يروح يفتح الدولاب ويصحى شايفين ده ده, ده ده ده ناس عملتها في الدنيا ايه انا كلمتكم المرة اللي فاتت عن مين عن ميدو مش اتكلمنا المره اللي فاتت عن ميدو اللي كان بينام ساعتين عشان ال... اه والله يا جماعه ادي انا عشان الناس تصدق عشان الناس تصدق اللي عندهم نفس الرغبه في الاخره اللي جت في قلوبها ولا في الدنيا يقدروا يعملوا الكلام ده يعني مستعد انه يتبطح عشان اه عشان ما نمشي غير ساعه بس عشان ما ضيعش عمري ما ضيعش وقتي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه مفيش وقت اتكلم معاه اصلا ده انت عمرك ده تخيل انك انت معاك كده يعني حته دهب حته دهب حته دهب قعدت ترمي دي هنا وترمي دي بجنيه وتبيع دي بخمسين قرش وفي الاخر رحت تشحت ربع جنيه يبقى ده مجنون ولا مش مجنون اهو ده احنا يا جماعه ده ده عمرنا اللي احنا بنرميه تخيل الدقيقة الواحدة من عمرك لو استثمرتها في طاعة الله الدقيقة دقيقة واحدة تسبح فيها كم مرة عشرين مرة خليها عشر مرات بكم حسنة بمئة حسنة مئة حسنة في الدقيقة طب في الشهر بكام مية في تلاتين بكام بتلات تلاف حسنة في السنة مية في تلتمية خمسة وستين بكام احسبوها يا جماعة لو واحد عاش خمسين سنة هتلاقوها اتنين مليون حسنة دقيقة واحدة استثمرتها في عشر تسبيحات وفي مننا اللي ممكن يجيب 30 و40 تسبيحة في الدقيقة ده حاجة ده التسبيحة بتتقال في ثانية دقيقة واحدة ممكن تجيب لك 2 مليون و4 مليون و10 مليون حسنة في دقيقة في دقيقة هو انت مستقلب عمرك ثم انت عمرك عند الله مش مكتوب بالسنين مش مكتوب محمد احمد في الفلاني ده عمره 30 سنة و40 سنة ده انت عمرك مكتوب بالانفاس انت عمرك 30 مليون نفس وانت عمرك 32 مليون نفس وانت عمرك 10 مليون نفس لغاية ما تيجي في الاخر باقي 100 نفس باقي 50 نفس باقي 30 نفس باقي 10 تنفاس باقي نفسين باقي خلاص خلصت بالنفس عند الله سبحانه وتعالى عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان ايه مخبون فيهما كثير من الناس عارفين يعني ايه مخبون عارفين اللي معاه عربية فخمة قوي وراح باعها في السوق باعها ب 20 30 جنيه مثلا فيقولوا انت مغفل انت اتضحك عليك اهو ده المخبون اللي باع حاجة غالية قوي بتمن ما يستاهلش اهو احنا مخبونين في نعمة عمرنا تخيل لو عمرك ده مش عمر ده فلوس يعني ربنا ما ادكش 30 سنة اداك 30 الف جنيه وانت 40 الف وانت 50 الف وانت 60 الف تخيل ان عمرك بيتحسب كده مطالب من ال 40 او ال 50 الف جنيه انك تصرف على اكلك وشربك طول عمرك وتصرف على الفندق اللي هتنام فيه طول عمرك ولو عيت تصرف على الدواء طول عمرك وتصرف في اي احتياج دنيوي طول عمرك وبعد كل ده مطلوب انك تتاجر مع الله عمرنا قصير قوي يا جماعه والله والله العمر قصير جدا يا جماعه العمر ما هو زي يعني احنا قاعدين نقول بعدين بعدين فين هو في بعدين اصلا هو في بعدين ده الواحد اللي ملتزم بيجي يجتهد يلاقي الام ما بيصفصفش على حاجه فقضيه انك انت تفهم خطوره عمرك ادي البنك اهو ليك رصيد فيه بس ما تعرفش كام رحت النهارده تسحب خد عايز كام خد بكره خد بعده خد بعده خد بعده لا خلاص خلاص ايه رصيدك خلص طب ما حدش قال لي ما هو الرصيد ده كده رصيدك في بنك العمر كده ليك رصيد النهارده صحيت اه ليك عمر خد بكره صحيت ليك عمر خد بعده صحيت ليك عمر خد وبعدين فجاه مالكش عمر طب كمان ما خلاص انتهت انتهت يعني ورد عن اكثر من 30 من السلف انه لو قيل له انك تموت غدا ما وجد شيئا يزيده على ما يفعل طب انت لو اتقالك تموت بكرة هتعمل ايه هتقلب دنيتك كلها كل حاجة في حياتك هتتقلب هما كانوا لو اتقال لهم بكرة الموت خلاص ما اعرفش اعمل اكتر من كده عارفين السبق قبل خمسة متر من خط النهاية كل واحد بيبقى جاب اخره لو قلت للمتسابق لسه خمسة متر خلاص ما عادش يعرف يعمل حاجة اكتر من كده هم دول كانوا كده يا جماعة هم دول كانوا كده من شدة استثمار العمر من شدة استغلال العمر من علامات المقت اضاعة الوقت من علامات مقت الله على العبد ابن الجوزي كان بيقول يا ريت الناس اللي على القهاوي دي كان ينفع يبيعوا الوقت بتاعهم كنا نشتري منهم احنا اللي عارفين قيمه الوقت ومقدرينه في شاب يجي يقول الفراغ وانا مش قادر من الفراغ فراغ ايه يا ابني فراغ ايه يا حبيبي انت عامل زي واحد الدراسه دخلت وهو ما قدمش في الكليه ما قدمش ما قدمش ورقه فيقول لك انا فاضي انا مش لاقي حاجه اعملها ما هو لان الشغل اللي وراك انت ما رضيتش تشتغله اصلا احنا ورانا شغل كتير بس لما نيجي نشتغل هنعرف وبيجي الطالب قبل امتحانات يتزنق واللحظه يبقى لها قيمه ليه لانه خل... اول اللي زنق نفسه مش عايزين نظلم نفسنا يا جماعه عايزين نتاجر براس مالنا وراس مالنا اللي هو عمرنا مع الله واحنا لسه قدامنا فسحه في الوقت واحنا لسه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه قالوا سلامة احنا بنقول النماذج دي زي ما قلنا كده زي ما اكلمك عن الاوائل كده في يعني على اساس انك انت تعمل جدول تمشي واحدة واحدة مش على اساس ان انا اعقدك ابدا احنا مش عايزين نعقد بعض يا جماعة احنا عايزين ناخد بايدين بعض الى الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لما تيجي تقرأ في احوال نوم الناس دي تتعجب اكتر ما تعجبت لما قرأت في احوال يقظتها احوال قيامهم واناء الليل بيصلوا وبيبكوا وبيتهجدوا وبيرتلوا القرآن واحوال نومهم اعجب والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة ان عيني تنام ولكن قلبي لا ينام هو نايم بس قلبه صاحي نايم بس السلب صح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهو بيتقلب من جنب لجنب في النوم بيذكر الله من شدة علامات نقاء القلب وطهارة القلب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع ده لما الطير اللي نام على الغصن لما تقوم محرك الغصن يقوم طاير فيقول لك نوم الطير ده خفيف قوي فتسمى هجوع فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون نومهم خفيف قوي وكمان قليلا وكمان قليلا امال بيعملوا طول الليل اناء الليل ساجدا وقائما يبقى دي احوال بعض الناس بالليل احوال نومهم والله اعجب من احوال قيامهم زي ما قلنا كده عند بعض الناس اللي بيذاكروا احوال نومهم في المذاكرة احوال نومهم في ايام المذاكرة اعجب من احوال قيامهم في أي أح او احوال مذاكرتهم في ايام الاجتهاد في المذاكرة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ال ال ال يعني الجدول يا جماعة يعني اللي بيتوزع ده كل واحد يحطه في ايده كده وفي الاخر هنتكلم عنه ان شاء الله بس الناس تخليها معايا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا اصرف عنا ايه عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة عذاب جهنم ده الواحد ساعات يعني يعني ازاي يا جماعة ما يخافوش من عذاب جهنم وعذاب جهنم ده علماء العلماء الطب نفسهم الوقت بيتكلموا في ايات تفسير ايات عذاب جهنم فيها اعجاز علمي في القرآن يعني عذاب عن علم يعني عذاب كمان عذاب مدروس يا جماعة يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم العلماء يقولوا لك لو في قرحة في الامعاء نفذ منها نقطة بس من السائل اللي جوه الامعاء للبطن المريض يحس كأن في تقطيع خناجر في بطنه تقطيع خناجر فما بالك لو ماء الحميم قطع الامعاء ونزل في البطن يبقى الالم اللي بيحسوه شكله ايه وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم قطع امعاءهم ده لو قرحه صغيره تعمل كل الالم ده امال تقطيع الامعاء يعمل الم شكله ايه يعمل الم شكله ايه فيعني يعني تحس كده وانت بتقرا هذه الايات وربنا سبحانه وتعالى بيوصف حالهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم طب اصرف عنا عذاب جهنم جهنم كانها وحش جاي عليك او كائن جاي عليك ده في الاخره افهمه انما في الدنيا بيقول اصرف عنا عذاب جهنم طب ده يتقال يوم القيامة في الدنيا وحاسس ان هي جاية عليك برضه ده دي من معايشة النار واحد عايش معاها كان احد اصحابي يعني احد الاخوة كنت ازوره يقول لي انا ساعات بيعدي عليا اوقات يعني هو بيسر ليا بهذا الامر يعني باعتبار الصداقة اللي بينا يقول لي احيانا بيعدي عليا اوقات من كتر الخوف مش عارف اعمل ايه اجيب المصحف اقول طب اقرا الايات القصيرة اللي في الجزء 30 بسرعة عشان اعمل اي حاجة عشان لو مت بعد ساعة ابقى لحقت اعمل حاجة قبل ما من ربنا شايفين يا جماعة الخوف من الله شايفين الخوف من الله بيوصل لدرجة ايه اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا ومقامة انا بحس كده ان انا بتفرج عليهم وهم في قيام الليل بعد بعد طول الليل يقرأوا ايات النار والايات نزلت على قلوبهم والرعب او الخوف من الله بدأ يدخل قلوبهم وهم رافعين ايدهم وبيقولوا بانكسار وخشوع على الوجه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وبعد كده بحس ان ايديهم بدأت تترعش وصوتهم بدأ يترعش وهم بيقولوا ان عذابها كان غرامة وبعد كده بحس ان الانفعال زاد بدأ البكاء ينهمر من عينيهم وهم بيتضرعوا وبيتوسلوا الى الله وبيقولوا انها ساءت مستقرا ومقاما بحس ان ال... يعني في انفعال ورا انفعال الانفعال بيزيد من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى وكيف لا يخافون مين اللي يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى الخوف ده فتح من الله يا جماعة الخوف فتح من الله لو ربنا فتح على قلبك بالخوف يبقى ربنا اراد بيك فتح عظيم عشان كده ربنا بيقول فذكر بالقرآن ما يخاف اللي هينتفع بالقرآن اللي بيخاف طب ليه يا رب هو اللي هينتفع بالقرآن المفروض يعني لا اللي بيخاف عارفين ليه يا جماعة اصل الطالب اللي بيذاكر وهو مرعوب احسن يسقط بيركز في كل كلمة وفي كل حرف اللي بيقرأ القرآن بالطريقة دي بيركز في كل كلمة وكل حرف فبيستفاد من كل كلمة وكل حرف في القرآن فبيجي في الاخر فعلا يفهم القرآن وفعلا يستفاد بالقرآن وفعلا يحس بالقرآن لانه في قلبه خوف عشان كده ربنا قال في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما لما الخوف جه في القلب النعم نزلت بقى نعم الايمان ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فالخوف لما بيجي في القلب فتوح الفهم بتيجي وفتوح الايمان بتيجي الايه ديت انا بعتبرها شعار لنا يا جماعه والله لما ربنا يطلب منك حاجه وتحس انها صعبه عليك ادخلوا عليهم الباب الالتزام صعب عليا ما اقدرش يا اخي ادخلوا عليهم الباب مش ربنا اللي قال لك ادخل ادخل طب لما ربنا يوجهك للدعوة وانت صعب عليا ما بعرفش اتكلم يا اخي ادخلوا عليهم الباب روحوا اقعد مع اصحابك كلهم لهم اي كلمتين هتلاقي ربنا فتح عليك يعني بمعنى يا جماعة ما دام الامر من توجيه الله اقدم بقلب جريء ما دام ربنا هو اللي وجهك ما تخافش من اي حاجة خلي الايه دي شعار ليك دايما في اي توجيه من توجيهات الله سبحانه وتعالى فالخوف ده فتح من الله فتح وخدوا بالكم يا جماعه الناس دي يعني بيقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه ده الناس دي ربنا في الايه اللي قبلها بيقول يبيتون لربهم سجدا وقياما دول قاعدين طول الليل يصلوا طول الليل بتصلي في الاخر بقى تقول يا رب اديني قصر ولا نزل لي ملك من السماء ولا حاجه تقول يا رب بعد عنا عذاب جهنم يعني لم تزدهم العباده الا خوف على خوف ولم تزدهم العبادة الا انكسار على انكسار هي دي العبادة المؤثرة عايزين يا جماعة انا اخطر سؤال لازم تسأل نفسك فيه دلوقتي احوال قلبك ايه وانت بتعبد ربنا احوال قلبك ايه في السجود بتحس بايه في الركوع بتحس بايه وانت رافع ايدك وبتدعي ربنا بتحس حاسس بايه وانت جاي المسجد احوال قلوب الصالحين في الذكر هما بيذكروا الله سبحانه وتعالى يا رب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم يا رب انت بتحبها يا رب طب كمان هقولها لك يا رب طب يا رب انت كمان بتحبها هقولها لك كمان يا رب هو بيقول هو مستمتع ان هو بيعمل حاجة مولاه بيحبها شايفين حال قلبه وفي ناس تانية في السجود يا جماعة قلبها بيبقى مهرجان مهرجان رباني يقول يا رب ارزقني ارزقني الجنة يبدأ قلبه يتملى بالرجاء بعد كده يا رب قنا من النار يبدأ قلبه يتملى بالخوف بعد كده يبدأ يطلب من ربنا مسألة معينة نفسه فيها في الدنيا يبدأ قلبه يتملى بالافتقار وبعد كده يطلب المغفرة على ذنوبه القديمة يبدأ قلبه يتملى بالانكسار شعور ورا شعور ورا شعور ورا شعور قلبه ده بقى مهرجان مهرجان رباني داخل قلبه كان احد ال يعني احد السلف كان مرض فما راحش درس العلم اللي كان وراه فالشيخ بتاعه بيقول له لماذا لم تحضر فقال لو كنت مريضا فقال اما علمت يا بني انه انما يستشفى بدروس العلم ده دروس العلم دي شفاء يا ابني حد وهو جاي يا جماعه حاسس ان هو جاي لشفاء جاي يستشفي بدروس العلم فمسألة ان احنا يعني نتع... ن... قلبك شكله ايه وانت بتعبد ربنا عشان العبادة تبقى مؤثرة شوف قلبك احواله ايه انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا ومقاما ده اول هدف اول هدف في اهدافنا اللي هو علو الهمة في عبادة الله وطاعة الله واستثمار كل لحظة في العمر الهدف الثاني في الاية اللي جاية والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة موازنة بقى ناس عندها موازنة ناس عقلة كده الموازنة ما بين الدين والدنيا مثلا يا جماعة ربنا حلها يعني ايه يقول لك الدين ولا الدنيا ربنا قالها لنا والذين اذا انفقوا ايه لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام يعني لا تقعد تذاكر 12 ساعة طول اليوم وفي الاخر ترمي في دول اوقاتك لله ولا تقعد تصلي 12 ساعة في اليوم وفي الاخر ما تذاكرش وتسيبها لله امال الصح ايه ست ساعات مذاكرة وست ساعات صلاة خلاص يا جماعة ستة وست تقسم كده تقسم حياتك ما بين الدنيا وما بين الدين تبقى راجل من اهل الموازنة الموازنة ما بين الدنيا والدين الموازنة ما بين التشدد والتسيب انسان معتدل انسان متوازن في فكرك وفي سلوكك وفي طاقتك وفي علاقتك ما بين الدنيا والدين وفي علاقتك ما بين الاسباب والتوكل وفي علاقتك ما بين الربانية والواقعية وخدوا بالكم يا جماعة ان درجات الملتزمين اربعة الدرجة الاولى اللي كل همه انه يحافظ على دنيته من غير ما يضر باخرته يعني انا كل حياتي في الدنيا ولكن مش هنسى ان انا اصلي برضه عشان ما اغضبش ربنا الدرجة الاعلى اللي كل همه انه يحافظ على اخرته من غير ما يضر بدنيته يعني لا انا لازم احضر دروس ولازم اسمع ولازم ولازم ولكن انا ايه اه محافظ على دنيته كويس وده طبعا نموذج ايه مقبول ربنا سبحانه وتعالى زكاه في القرآن الدرجة الثالثة اللي يبدأ يطلع يقول لك لا الدنيا دي ملهاش قيمة الاخرة هي اللي لها قيمة حتى هو بيشتغل في الدنيا هو قلبه خلاص عاد زهق فيه امال الدرجه الرابعه ايه اللي احنا عايزينها الدرجه اللي تفهمك ان كل حاجه بتعملها في الدين ربنا هيبارك لك فيها الدنيا كل خطوه هتخطوها في الدين ربنا هيبارك لك فيها في الدنيا فوانت بتسعى في الدين انت مطمن على الدنيا وانت بتسعى في الدنيا انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى معاك ربنا مش هيسيبك ولا هيخذلك فالصفه الثانيه او الهدف الثاني الموازنه يا جماعه ان احنا نبقى شخصيات متوازنه موزونين والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ايه اللي جاب الايات دي هنا ايات غريبة جدا انها تيجي هنا الاية اللي قبلها ربنا قال ما تسرفش في المباح ودي الاسراف في الحرام وفي الكبائر كأن اللي هيسرف في المباح هيسرف في الكبائر بس في مقصد تاني يا جماعة مهم جدا اوعى تستدرج وانت في طريق الدين والطاعة اوعى تفتكر ان الفتن دي مش هتتحط في طريقك اوعى تفتكر ان شرك الاسباب مش هتتحط في طريقك ولا شهوة النساء او هتتحط في طريقك ولا كل الفتن دي في طريقك اوعى تستدرج اوعى تستدرج ابدا يعني كان احد الشباب اس- اتصل باحد الافاضل يعني فبيقول له يعني يعني يا شيخ انا كنت شاب ملتحي قال له بعدين قال له انا وقعت في الزنا والعياذ بالله فبيقول له قصتك ايه يا ابني يعني طبعا الراجل فزع يعني فقال له انا كنت شاب ملتحي وملتزم و و ولكن بصيت لبنت وبصيت بدا يبقى في شويه اعجاب كده و- يعني اتكلمنا كده حبينا بعض الحمد لله خلاص طب بعد ما حبيتوا بعض حصل ايه كانت مشكلتها الوحيده في الحياه لحيتي ان انا احلق دقني فطبعا انا ما كنتش راضي ما انتش راضي ليه يا ابني ما أنت- يعني ساعات بتلاقي الواحد متمسك بحاجة كده ايه يعني هو كسر الخط الاحمر اللي بعدها ومع ذلك لسه متمسك بيها طبعا ده علامة فتنة وكون ان هي تدعو للدنيا يعني كمان ده معناه ان هو الشخص ده منتكس تماما من الداخل فبعدت عني خلاص آه، خلاص بقى ده مش هتحلق ده فطبعا صاحبنا ما استحملش يعني الحب وحش يا جماعة فحلق دقنه فيقول فلما حلقت لحيتي صار كل شيء امامي مباحا والعياذ بالله فوقع في الزنا استدراج يا جماعه مش عايزين نستدرج مش عايزين نستدرج يعني عياش ابن ابي ربيعه يعني قصه بتروى آه، رواها يعني ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله المقصد ان عياش بن ابي رباعه يروى انه كان من الصحابه اللي اسلموا في اول الاسلام الحمد لله بدايه نتمناها كلنا لنا جميعا ان اول ما يعرض عليك الحق تقبل لا تلاوى ولا تعاند ولا تلف وتدور قبل وهاجر مع عمر بن الخطاب ابو جهل كان ذو نسب معاه عايز يرجعه فابو جهل والحارث اخوه ذهبوا الى المدينة عشان يرجعوا عياش بن ابي ربيعة فذهبوا اليه حاولوا يردوه مرضاش فقالوا له ان امك شايفين الاستدراج بقى اقسمت الا تمتشط والا تستظل حتى تعود فراح لعمر يا عمر يعني امه بدا يضعف امي امي هتزعل لو ما رحتش معاها المصيف اعمل ايه يا ابني لو رحت مش راجع يا ابني لا والله ارجع هترجع يا ابني بغير الوجه الذي ذهبت به والله والله هترجع بقلب غير القلب اللي انت رحت بيه فامي واعمل ايه وامي هتزعل مني و... فقال له يا اخي والله لو اصاب امك حر مكه لاستظلت طب امي وليا مال في مكة لك مال في مكة انك تعلم اني من اغنى اهل مكة اموالا اقسم نصف مالي معك فالراجل خلاص كان ضعف فعمر لما لقاه ضعف خلاص وعمر حريص عليه لازم تكون حريص على كل واحد في اسرتك وفي اصحابك على قد ما انت قادر انك تدعوه فعمر قال له هذه دبتي وانها دبة ذلول فاذا انست منهم خيانة لو في الطريق لقيتهم خانوك يمم وجاء شطر المدينة وعد فانهم لن يدركوك ففي اخر الطريق كده فطبعا عياش ماسك في الناقة تمام يعني فمش راضي يسيبها ده دي الدبة بقى اللي هو لو خانوها هي- هيرجع على طول فقرب مكة قال له ابي جهل تعست دبتي ده الدبة بتاعتي دي تعبتني وبهدلتني يا ابن اخي يعني خذ دبتي وهات دبتك فاناخ الدبة عشان يديله الدبة بتاعته ياخد دبة ابو جهل فانقض ابو الجهل والحارث عليه وقيداه وادخلاه جنة موثقا ادخلاه مكة موثقا دخلوه مكة وهو متأيد بالحبال فلما دخل مكة وذهب الى مكة راودوه عن دينه حتى فتنوه استدرج يا جماعة الاستدراج والله ما في حد فينا الاستدراج حسبه من الاستدراج وحسبه انك انت وانت في اول الطريق الى الله في اول الطريق الى الله يا عم ده بقى شهور يا اخي الكريم اللي بقاله 10 سنين لسه في اول الطريق الى الله والله ال- ال- العملية مش بالسنين يا جماعة ولا بالوقت العملية انت قطعت قد ايه انت قطعت قد ايه في الطريق حاسب انك انت وانت في اول الطريق تستدرج او تيجي فتنة توقعك يعني امبارح يعني راكب تاكسي وقبيل المغرب ورايح صلي المغرب في مسجد فالراجل بدات اتكلم معاه فالراجل بدا يتاثر جدا بالكلام يعني يعني بدا يتاثر للدرجه اللي هي خلاص هقول له تعالى انزل صلي معايا المغرب هيقول لي خلاص ماشي والله والواحد في غفله واحنا لازم نفوق فاحنا قبيل المسجد قبيل المسجد وانا خلاص بقى ايه هقول له انزل معايا صلي لقيت اخت من اخواتي الفاضلات اخت بنياهم يعني بتشاور له وعايزه مش عارف تروح فين كده فسبحان الله طبعا خلاص ما عرفتش اكلمه نزلت يعني انا انا الحاجه الايه اللي جت في ذهني يا جماعه وانا داخل المسجد ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الراجل ده ربنا بعت له الفتنه دي بعت له الجنيه ونص وبعت له هذه الاخت الفاضله قبل المسجد بخطوات يا جماعه يعني هو ماشي بالطريقه اهو تيجي له الفتنه دي انت قلبك شكله ايه لا الجنيه ونص اغلى عندي خلاص يا عم خلاص اديك سمعت الكلام بتاع الدين والفتنة اتعرضت عليك انت هتعمل ايه بقى خلاص اخترنا الدنيا خلاص فخدوا بالكم يا جماعة من الموضوع خدوا الاخوات بالذات اللي بعد ما تلتزم على طول يتقدم لها شاب مش ملتزم ازاي يا جماعة ازاي انت كده بتحكمي على مستقبلك الديني بالنهاية خلاص هتوافق ازاي يعني ده ده يعني بيبقى في جرأة لازم كاتب كتاب كاتب كاتب كتاب ازاي يا بنتي طب خطوبة حتى وبعد كده نشوف احوالها تبقى ايه والاخ اللي تعجبه بنت مش ملتزم والله ده اخلاق اخلاق يعني ايه اخلاق دي مش فاهم ايه اخلاق دي يعني كي اخلاق دي يعني بتسمع كلام ربنا اخلاق مع الله يا اخي قبل ما تكون اخلاق مع الناس اخلاق مع الله سبحانه وتعالى معاملتها كويسة مع الله فنحذر من الاستدراج يا جماعة والذين اذا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما المعصية بتجيب معصية بعدها يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا عدد كلمات عمل بمشتقاتها في القرآن 360 مرة اكبر مدة بيجي فيها الشهر العربي 30 يوم في 12 ب 360 يوم كأن ربنا بيقول لنا ان ال 360 يوم ب 360 يوم عمل يا جماعة يعني عدد الايام بعدد كلمة عمل حياتك كلها عمل وعمل عملك سواء اذنبت او ما اذنبتش سواء وقعت في المعاصي قبل كده او ما وقعتش لازم حياتك تبقى كلها عمل لازم حياتنا كلها يبقى انطلاق لله وهذه الايات بشرى الايات دي جايه في موضوع غريب جدا ده احنا بنتكلم عن اعلى درجات الجنه يا رب تقول اللي, اللي, اللي زنا وتاب ممكن ادخله مع عباد الرحمن اه والله يا جماعه دي بشرى لاي شاب مهما وقع قبل كده مهما عك قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى فاتح له الباب على مصراعيه بس بشرط وعمل عملا وعمل عملا اشتغل شغل بحق وحي بقى تاب الى الله توبة نصوح وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله يا الله كلمة الله دي كلمة الله يا جماعة يعني ايه يعني اول معنى لكلمة الله اللي القلوب بتشتاق ليه اللي القلوب بتحن بيه ليه اللي القلوب بتحبه اللي تلاقي يعني يعني ما جربتش قبل كده يا اخي الشوق والحنين لمخلوق من المخلوقات طب ما جربتش الشوق والحنين لله سبحانه وتعالى يا جماعه كلمه الله ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله ارجع بقى انت ما اشتقتش لمولاك بقى ما اشتقتش لربنا يعني كل السكه اللي انت هجرت فيها ربنا واديت لربنا ظهرك فيها ما اشتقتلوش بقى ارجع لربنا بقى فانه يتوب الى الله الله اسم الجلاله الذي قامت به الارض والسماوات وتستنطر به الرحمات وتتنزل به الفتوحات وتدفع به الابتلاءات اسم الله يا جماعة الذي ما ذكر في ضيق الا وسعه وما ذكر في كرب الا فرجه وما ذكر في عسر الا يسره الله الله اللي لما الرسول الراجل رفع السيف عليه وهو لوحده نايم تحت الشجرة وقال له من يعصمك مني قال له الله الله كلمة الله دي في قلبك شكلها ايه عايزين يا جماعة نحس عايزين نشتاق لربنا نحب ربنا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بيقول ايه في اهل الطاعة واهل التسبيح بالغدو والاصال ليجزيهم الله احسن ما عملوا يا سلام على كرمك يا رب شوف ال ال الاشد بقى ويزيدهم من فضل ايه الكرم ده يا رب لا شوف الاشد بقى والله يرزق من يشاء بغير حساب عارفين يعني ايه ليجزيهم الله احسن ما عملوا انت في الدنيا جبت في السؤال ده 2 من 10 واللي بعده 3 من 10 واللي بعده 5 من 10 واللي بعده 6 من 10 يتحسب كله على بعضه ويتحسب المتوسط مع الله اعلى درجة جبتها في سؤال هي اللي يتحسب لك بها درجة الامتحان كله اعلى عمل صالح عملته تتحسب بيه اعلى فترة في حياتك طلعت فيها تتحسب بيها اعلى خشوع خشعته في القيام تتحسب بفضل من الله طب وايه الكرم اللي بعد كده لسه بعد كده ويزيدهم من فضله يعني ايه يعني حاجات كمان ما عملتهاش وتتحاسب على ثوابها سبحان ربي يعني الاولانيه حاجات عملتها واخد اضعاف ثوابها كمان حاجات ما عملتهاش وتح... اه والله جزاء من ربك ايه عطاء عطاء نعيم الجنه لا يفسره عمل اهل الجنه هو انت الدرس اللي احنا حضرناه ده اللي هيجيب لك قصر في الجنه بالاوصاف انتوا ازاي ده ده كرم الله شوفوا بقى الحته الخطيره دي بقى والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني ايه انا بشتغل عند واحد باجي اخر الشهر مديله ايدي يقول له خد ال 150 جنيه بتوعك يا ابني انما تخيل انك بتشتغل عند واحد غني جدا عنده خزائن كتير جدا جيت اخر الشهر فتح لك الخزائن كلها وقال لك خد كل اللي انت عايزه ازاي هو دي المعامله هي دي المعامله مع ربنا ارضح معامله تتعاملها في حياتك كلها المعامله مع مع الله سبحانه وتعالى خد بغير حساب بدام خدمتني بغير حساب هديك بغير حساب في واحد بيعامل ربنا بحساب يا جماعة شاب بيعامل ربنا بحساب او بنت بتعامل ربنا بحساب لا يا رب انا هستر جسمي بس بحساب يعني اخري التونيك بعد كده خلاص انا هتحجب بس بحساب يعني برضو ايه ما يمنعش برضو حتتين كده اه بس كده شاب يقول لك انا على قد الصلاة بحساب شاب تالت او واحد تالت يقول لك الاتنين ونص في المية بتوع ربنا وبعد كده خلاص بحساب ده واحد بيتعامل مع ربنا بحساب في واحد بيتعامل مع ربنا بلا حساب يا رب انا عمري كله ليك يا رب انا حياتي كلها ليك يا رب انا كل ملكك يا رب امرني بس يا رب انت امرك ايه وانا انفذهولك اي امر هدوس على قلبي بالجزمة وانفذ امرك يا رب انا وقتي اقصى كمية عمل صالح اعملها اعملها اقصى كمية انفاق انفقها انفقها يا جماعة ده اللي بيتعامل مع ربنا بلا حساب وده اللي بياخد الجزاء من الله بلا حساب احنا عايزين دي بقى عايزين فانه يتوب الى الله عايزين نحس بحب الله وبكرم الله عشان نتعامل مع ربنا صح عشان نتعامل مع ربنا صح يا جماعة يبقى كده ده ده المقصد الثالث او الهدف الثالث بتاعنا وهو عدم الاستدراك في المعاصي اوعى تستدرك اوعى يضحك عليك قاعدة واحدة من اعداد زمان ترجع والله اوعوا يا جماعة اوعوا يا جماعة ولا راجع من صلاة العشاء طالع ما هي دي الايه اللي بعدها بقى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو ايه مروا كرامة طلع من صلاة العشاء ناوي تقوم الليل قابلت الشلة بتاعت الجامعة قعدت تتكلم وتضحك و... لقيت الساعة بقت واحدة بالليل قيام ايه بقى ده انت يا دوبك تقول يا رب صحيني الفجر يا رب بكرمك صحيني الفجر فالمقصد يا جماعة ان ان ما... ما... يعني مش عايزين يا جماعة الحاجات دي تيجي في طريقنا كده تستدرجنا ابدا ابدا اوعوا اللغو اوعوا الزور الزور يعني ايه واذا مروا بالزور الحسن البصري بيقول الزور ده اعياد الكفار يعني الاماكن اللي فيها بهرجة وفيها ولكن قائمة على زور طب انا في اماكن معينة بحب اروحها جاي. ما المصايف ده يا جماعة فكرتها ايه يعني هي المصايف حرام المصايف مش حرام الهباب اللي بيحصل في المصايف ولا حرام العري اللي في المصايف ولا حرام التبرج والسفور اللي في المصايف ولا حرام المصايف الم- المنكرات اللي بترتكب اناء الليل واناء النهار في المصايف اللي حرام يا جماعه انما المصايف فكره المصايف ايه يعني فالقضيه يا جماعه قضيه ان مهما كان الامر جميل عشانك يا رب هبعد عنه عشان ما تستدرجش يبقى عدم الاستدراج الهدف الرابع والاخير في درس الليله والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يا يعني يعني القران يا جماعه القران انت سمعنا القران في صلاه المغرب حصل لنا ايه اتغيرنا في ايه هنسمعه في صلاه العشاء هنتغير في ايه يا جماعه ربنا بيقول كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم يبقى القرآن قبل التزكية لان القرآن هو اللي بيجيب تزكية يبقى كل المعاني الايمانية اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي حلها موجود معانا والله يا جماعة حلها في الكتاب ده اهو حلها ان احنا نفتح المصحف ونقرأ بخشوع وخضوع يا جماعة حلها ان احنا نبقى رجالة ونقف الليلة نصلي ساعتين لله في اي وقت من اوقات الليل بتدبر في القرآن وتفكر فيه عشان يا جماعة نتغسل من جوه عشان نتغسل ده والله ده الكون كله بيتفاعل مع القرآن ده الجنين في بطن امه بيتفاعل مع القرآن ده والله احد الاخوة يعني يعني احد الاخوة هو اصرها ليا بس انا ما عنديش اسرار انا اللي بيحكي لي حاجة بقولها بس ما بقولش اسمه فيعني كان بيقول لي ان عنده قطة القطة دي كل ما نزوره بتقعد بتجننا يعني واحنا عنده فبيقول لي القطة دي شغل القرآن في الكمبيوتر بيقول والله يعني بيقول لي القطة قامت طالعة وقامت نايمة قدام الكمبيوتر وفضلت نايمة بسكينة غريبة يعني هو نفسه مش قادر يفسر ايه السكينة الغريبة اللي خلتها تيجي قدام ال- الكمبيوتر والسماعات بتاعته وتفضل نايمة بطريقة يعني يا جماعة ال- اقول ايه بس الدواب يا جماعة بتحس بالقرآن احنا عايزين نحس بالقرآن ده احنا لو بنذاكر المذكرات بتاعت الكليات بتاعتنا زي ما بنقرا القرآن والله ما كان حد نجح ولو بنقرا ولا لو بنذاكر المذكرات زي ما بنقرا القران ولو بنقرا القران زي ما بنذاكر المذكرات كان زماننا من اولياء الله السابقين بنركز في الكلمة وبنركز في الحرف وبنركز في عمر بن الخطاب كان آه، يعني دخل عليه احد الناس فشتمه فعمر غضب فواحد قال له يا امير المؤمنين واعرض عن الجاهلين يقول في رياض الصالحين فوالله ما تخطاها عمر الاية لما تذكر يقف على طول قلبه قلب قرآني يا جماعة قلب قرآني قلب متفاعل مع القرآن اول ما تسمع الآية خلاص امتثلت لحكمك يا رب فوالله ما تخطاها عمر كأن حاجز وقف وقف. السكة سد خلاص خلاص السكة سد مش هغضب مش هغضب فاحنا عايزين يبقى عندنا علاقة مع القرآن ده الحرف في القرآن والله يا جماعة تدبرت امبارح في قول الله سبحانه وتعالى لما الشيطان ضحك على آدم وخلاه يأكل من الشجرة في قول الله فأذلهما الشيطان فازلهم الشيطان ايه عنها عنها ففتحت التفسير ادور اشوف يعني يعني حرف عنها ده الحرف ده حسيت انه غريب فعنها يعني بعيد بعيد وازلهم الشيطان عنها المفسرين قالوا عنها يا اما عن الجنة يا اما عن الشجرة عارفين لو عنها يعني الشجرة يا جماعة يبقى معنى الايه ايه يعني الشيطان ازل ادم ووقعه بعيد عن الشجرة بعيد عن الشجرة ازاي ده هو ازله ناحية الشجرة ده هو وقعه ناحية الشجرة ازاي ربنا يقول بعيد عن الشجرة ما هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوصلها من يوم ما بدأنا نتكلم مع بعض انك لما بتحاول تنال الحاجة بمعصية الله بتتحرم منها لعل الشجرة دي كان ربنا لو ادم نجح في الاختبار قال له الشجرة دي ليك لعل اي حاجة يا اخي ما الشجرة دي كانت تفاح مثلا فبملي في مليون شجرة تفاح في الجنة فالقضية يا جماعة ان اي حاجة هتعصى ربنا عشان تنالها هتتحرم منها لانك تبلغتها بمعصية الله الحرف بيفرق الحرف بيفرق والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يعني يعني من أسوأ يا جماعة عايزين يعني لا يمكن المؤمن تقر عينه الا وهو في اسرة ملتزمة له زوجة ملتزمة لها زوج ملتزم الاولاد ملتزمين اصفر بذات الدين كنا بنتكلم من يومين مع بعض الاخوة في كلمة اصفر بذات الدين فكنا بنقول يعني ان اصفر دي معناها ان ذات الدين دي يقتتل عليها ده حرب تقوم عشان ذات الدين وحرب تقوم عشان ذو الدين اصفري بذات الدين يا جماعة اهم حاجة الدين يا جماعة اهم حاجة في التقييم الدين يا جماعة والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الطموح بقى اجعلنا مش للمسلمين ولا المؤمنين ولا المحسنين المتقين اعلى درجات ال- ال- الدين وكمان امام نبقى ائمة يعني كل واحد فينا يدعي في الصلاة وفي القيامة ان ربنا يخليه امام عايزين طموح يا جماعة عبد الرحمن الداخل لما فر الى الاندلس فاهدوا اليه جارية فائقة الجمال فقال لها ان لي همة لي طموح في الدين ان تركتك لاجله ظلمتك وان تركته لاجلك ظلمت همتي لا خلاص السكة دي مش سكتي انا عندي همة وعندي طموح وعندي احلام انا عايز اسألكم يا جماعة اسئلة انا عايز اسألكم ايه ايه ايه سبيلك مش ربنا بيقول فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ايه السبيل اللي انت اتخذته الى الله في ناس يا جماعة سبيلها الى الله صناع المعروف هي ده السكة اللي قلبها بيرق فيه في ناس بتحب الصوم قوي في ناس القرآن ده روح قلبها في ناس ال- الذكر وذكر الله في ناس قيام الليل انت ايه سبيلك الى الله ايه السبيل بتاع ايه الثغر بتاعك ايه الثغر بتاعك الى الله كان كل واحد من الصحابة له ثغر استاذ فيه خالد بن الوليد استاذ جهاد مصعب استاذ دعوة ابو ذر استاذ عبادة وايمانيات استاذ فيه انت ايه الثغر اللي اللي بتاعك في الدين ايه ثغرك انت مطلوب من كل من كل واحد منكم يا جماعة يبقى له ثغر يبقى استاذ فيه ثغر واحد ثغر واحد ولو بقيت استاذ في ثغر واحد تبقى مع النبي في الجنة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انا وكافل اليتيم في الجنة ايه ليه لانه استاذ في ثغر صناع المعروف مش رمى 20 جنيه لواحد يتيم لا ده كافل يعني زي ما ابوك بيعمل معاك انت بتعمل معاه بالظبط فمسألة ايه الص- ايه همتك همتك ايه ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جهادوا دي يعني جهاد جهاد يعني حياة او موت يعني قاتل او مقتول يعني انت معركتك لاصلاح قلبك يا قاتل يا مقتول حياة او موت لنهدي انهم سبلنا كل طرق الدين تتفتح قدامك اختار بقى شوف انت همتك تاخد كام طريق من طرق الدين شوف انت همتك على قد القيام ولا القيام والصيام ولا القيام والصيام والذكر ولا العبادة كلها مع الدعوة ولا العبادة والدعوة وطلب العلم همتك ايه همتك ايه همتك على قد ايه لازم يا جماعة نفكر بالمنطق ده واجعلنا للمتقين اماما يا الهي يعني يا رب خلينا ائمة للمتقين خلينا ائمة يقتدى بنا سبحان ربي طموح طموح رهيب ربنا بيربنا عليه اولئك يجزون الغرفة اعلى درجات الجنة لانهم كانوا اعلى درجات الطموح ولان كان عندهم استعلاء فربنا رفعهم في اعلى درجات الجنة واعلى درجات جوار رب العالمين بعد ال- الاهداف الاربعة اللي احنا حقق- قلناها ده ايه الهدف الاول علو الهمة في عبادة الله وانك ما تضيعش لحظة من عمرك وتستثمر كل لحظة في عمرك الهدف الثاني الموازنة تبقى انسان متوازن الهدف الثالث عدم الاستدراج ابدا وانت في الطريق الى الله الى اي فتنة او معصية الهدف الرابع قوة العلاقة بالقرآن وقوة الطموح في طريق الله سبحانه وتعالى تبقى انسان طموح انسان عندك هدف في دينك مش دخلت وخلاص يا جماعة لازم يبقى لنا طموح في دين الله يبقى ليك هدف مصمم انك توصل له في الدين عشان يبقى ليك قيمة عند ربنا عشان تبقى من اهل الغرف ولا دي مش لازماك ولا الغرف دي اللي هي اعلى حاجة في جوه رب العالمين مش لازمانا فدي اهدافنا الاربعة في النهاية عايزين نقول ايه عايزين نقول ان احنا مش هنوصل للكلام ده كله من غير تربية الله ازاي يا جماعة امال هنوصل ازاي ده انت بتقول اشهد ان لا اله ايه كلمة اشهد دي اعرف يعني ايه يعني انا شايف بعينيا انا كده السما اتفتحت لي السبع سماوات وشفت ربنا واحد احد على العرش طب هو ده حصل ما حصلش انما ربنا بيطلب منك ان يبقى يقينك لهذه الدرجة طب وانت يقينك لهذه الدرجة ما حصلش طب يعني معنى كده ايه انك لازم تربي نفسك عشان توصل طب والاخلاص ده خير يكون الاخلاص الاخلاص ده يا جماعه امتحانات الدنيا لو جبت 50% ولا 60% ولا 70% نجحت لو جبت 80 ولا 90% تفوقت الاخلاص ده لو اخلاصك في اي عمل من الاعمال 99% تسقط لازم 100% لو 99% سقطت خلاص سبحان ربي طب المقامات ده نوصل لها ازاي لازم تربيه لازم تربيه ولازم وقت يبقى لا وصول الا بالتربية النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها ولا تربية بدون عبادة انسى ان في تربية بدون عبادة النبي ربنا رباه قبل البعثة بالتعبد في غار حراء سيدنا ابراهيم ربنا رباه بالعبادة والتدبر في الخلق زي ما في سورة الانعام لغاية ما ربنا قال عليه ان ابراهيم كان امة امة يعني بيقوم مقام امة التوحيد كلها على وجه الارض لان ما كانش فيه ولا واحد موحد على وجه الارض غيره فكان هو بينوب مهرب امة التوحيد انا مش عايزك تبقى امة انا عايزك تبقى واحد بس راجل راجل راجل تتحط في اي ثغرة ولا في اي مهمة من مهمات الدين تبقى راجل ولو واحد حتى ما تعرفش تبقى راجل واحد يا اخي ما تعرفيش تبقي راجل واحد برضه ما نعرفش يا جماعة نبقى بواحد بس راجل يا جماعة ما نعرفش نوصل للمستوى ده قضية ان ان لا تربية بدون عبادة شوف التالتة دي ولا عبادة بدون شحن الكلمة اللي في الجدول اللي موزعينه عليه كل ليلة كلمة الشحن دي ولا عبادة بدون شحن ثلاث حاجات بتشحنك حضور الدروس سماع الشرايط حفظ القرآن ان حد افتكر انه هيجيب طاقة على اعمال الدين واعمال العبادة واعمال القيام واعمال الصلاة واعمال الخشوع بدون الشحن انسى يا جماعة مفيش عبادة بدون مفيش عبادة بدون شحن لازم تتشحن لازم وانت ماشي في الطريق تدخل تمون كل شوية حضور الدروس ده حضور الدروس ده يا جماعة يعني انتوا عارفين انتوا الوقت مثالكم زي مثل ايه بالظبط عارفين زي ايه الرسول عليه السلام كان قاعد في جلسة فالجلسة كانت زحمة يعني فجي ثلاثة نفر فواحد قعد ي... يسلك يعني يس... يسلك السكة لغاية ما لقى حتة فاضية وقعد فيها وواحد اتكسف فقعد ورا وواحد مشي فقال رسول الله ألا أخبركم بنبأ القوم أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله أهو أنتوا ده الوقت أنتوا قويين إلى الله يا جماعة وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث تقيل دي بقى فأعرض فأعرض الله عنه لا ده الدرس زحمة عن درس الأربع بتاع الشيخ محمد حسان زحمة أنا مش هحضره مش هتحضره انت انت معرض عن الله كده يا جماعة الدروس دي انت بتقوي الى الله لما بتيجي فيها انت سيدنا موسى سافر الاف الاميال عشان ثلاث مسائل يحصلهم من سيدنا الخضر ثلاث مسائل مين فينا لو قلت له في درس في طنطا ولا درس في ولا درس في القاهرة وهتروح تحصل فهم 100 آية يسافر ما حدش بيسافر يا جماعة سيدنا موسى سافر كل ده لغاية مجمع البحرين عشان ثلاث مسائل من مسائل العلم انت مستعد ايه بقى انت مستعد تعمل ايه خدوا بالكم يا جماعة مفيش في الدين اه انتساب ولا انتساب موجه ولا ولا منازلهم الكلام ده مش في الدين يا جماعة الدين كله انتظام تيجي تحضر السكاشن بتاعتك والمحاضرات بتاعتك دي السكاشن والمحاضرات بتاعتك مش هتحضر هتنجح ازاي مفيش في الدين الكلام ده يا جماعة يبقى لازم ان احنا حضور الدروس سماع الشرايط انا فاكر والله اول شريط سمعته في حياتي كان الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في دعوته يعني كان تارك الصلاة الواحد قفل النور بتاع الاوضه بعدها و... وشاف حاجه كده زي شبه القبر كده داخل يعني يعني الواحد اتاثر جدا بال بال فيا جماعه الشرايط دي بتقلب ك... ياما ناس اتقلب كان بسبب الشرايط ياما ده الشريط ده عامل زي نحله عدت على خمسين زهره وجابت لك خلاصتهم نقطه عسل تحطها لك في بقك الشيخ قتل نفسه عشان يجيب لك شريط نقطه عسل يحطها لك في قلبك يشفى بيها قلبك باذن الله ازاي يا جماعه لازم نسمع شرايط كتير عشان نفضل فاكرين دايما عشان ما, يتح... ما يتحققش فينا قول الله فنسي ولم نجد له عزمة نسي اوعى تنسى طب ما انا هنسى هنسى هنسى ان في نار وهنسى عذاب القبر وهنسى كل الكلام اللي انت هتقوله ده يبقى لازم تسمع باستمرار عشان تفضل فاكر باستمرار يبقى مسألة سماع الشرايط سمع احد الشباب راح يشتري شريط اول مرة بعد ما التزم فبيطلع للراجل بقى 10 15 جنيه من جيبه فقال له ده ب 2 جنيه قال له بقى انا كنت بشتري للمغنية الفلانية شريط ب 15 جنيه وشريط الدين ب 2 جنيه ومش راضيين نشتريه كمان مش راضيين بنتبغدل عليه سبحان ربي فدي الشواحن يا جماعة فالثلاث كلمات تاني اللي عايز نطلع بيها لا وصول بدون تربية ولا تربية بدون عبادة ولا عبادة بدون شحن يبقى اول الطريق العبادة والشحن يبقى اول الطريق انك تحرص انك تبقى انسان مؤمن عابد يبقى سنة اولى التزام اللي ان شاء الله باذن الله يعني النية ان شاء الله معقودة على ان من اول المرة الجاية ان شاء الله يا هبدأ في العبادات يا اما هتكلم في فن الدعوة يعني هنبدأ ندخل في مرحلة جديدة يا جماعة ان شاء الله يعني هنحاول برضو ان الكلام على قدر المستطاع يكون خفيف ويكون رقيق ولكن انا حاسس ان في ناس كتير جدا مشحونة جدا في المسجد واحنا قاعدين ندي دروس شحن دروس شحن دروس شحن عايزين تفريغ بقى عايزين تفريغ فعايزين ان شاء الله نتكلم في قيام الليل عايزين نتكلم في الذكر عايزين نتكلم في عايزين نتكلم في عبادات الله في العبادات اللي ترضي الله سبحانه وتعالى عشان بقى نبدا فعلا نتشكل نثقل ايمانيا وعايزين نتكلم في فن الدعوه عشان الشلل بتاعتنا اللي قاعده بره دي حرام والله والله العظيم اقسم بربي انا بطلع من المسجد كل خميس انا قلبي بي... كل جمعه قلبي بيتقطع يا جماعه الطوفان بتاع الشباب اللي بره ده ايه يا جماعه ده ما فيش شله في ال- يعني يعني سبحان ربي يعني الناس اللي, اللي قاعده قدامي في المسجد دي لو كل واحد خرج كلم شله واحده هنخلص المنصوره وال- والقرى المحيطه بيه ف- فيعني يا جماعه نتقي الله في اخواننا وفي اصحابنا ده احنا سمعنا كميه يعني احنا لسنا كتير ما سمعناش طبعا في حاجات كتير ما سمعناهاش يعني انما اللي في حاجات سمعناها فعلا نقدر نخرج يا جماعه نقدر نتكلم بحذر ان احنا نفتن ولكن نقدر نتكلم فعايزين ان شاء الله ان احنا ندخل في هذه المرحله بقى مرحله العبادات مرحله فن الدعوه مرحله يعني نعلى فيها اكتر واحنا برضو بنتكلم عن ايمانيات وبنتكلم عن معرفه الله وبنتكلم عن معالجه الشهوات والشبهات اللي في قلوبنا وبنتكلم عن نوازع الرجوع وعن عن الالتزام اللي جوانا يعني واحنا ماشيين بنحاول ان احنا نعالج الاهداف دي كلها قدر المستطاع المقصد ان انا في اخر الدرس باذن الله يعني يعني طبعا بعد الكلام اللي فات ده كله من اوله لاخره مقصوده حاجه واحده ان احنا في مرحله بناء المؤمن العابد المؤمن العابد وان المؤمن العابد ده الاساس اللي هيتحمل عليه دينك في حياتك كلها فلازم نبقى مؤمنين عابدين يا جماعه لازم لازم الصفه دي تتحقق فينا لازم نجاهد عشان نوصل يا جماعه اول خطوة هنعملها في البرنامج الصيفي اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت يعني انا قلت بس نبدأ بخطوة خفيفة خالص والله احنا قلنا بداية ال- ال- الطريق البعيد ده ان احنا نعمل برنامج كده نخطو فيه خطوة خطوة فالبرنامج الورقة اللي اتوزعت عليكم الليلة دي ده برنامج عبادة ده هيبقى الخطوة الاولانية عندنا هنلاحظ ان اخر خانة في الورقة خانة فاضية لان ان شاء الله كل اسبوع هيبقى لنا شعار في هذا الاسبوع يعني كل اسبوع هنسميه اسم مثلا اسبوع هيبقى اسبوع التحدي يعني ايه اسبوع التحدي يعني هنحط حاجة مح- معينة صعبة شوية ولكن ممكن قلوبنا تلين معاها ان شاء الله في الخانة دي الاسبوع الجاي ان شاء الله الاسبوع اللي بعده ممكن نسميه مثلا اسبوع آه، معرفة الله مثلا الاسبوع اللي بعده ممكن يبقى اسبوع اليقظة ممكن هكذا يعني انا مش بقول طبعا الاسماء اللي انا هعملها ولكن ايه آه، الا اسم واحد منها ولكن انا مقص- مقصدي ان هيبقى الخانة الفاضية دي حاجة جديدة كل اسبوع ان شاء الله نعملها آه، يعني نسأل الله التيسير والتمام آه، البرنامج يا جماعة عبارة عن صلاة الجماعة من تكبيرة الإحرام الخمس فروض مع الخشوع ال- الركن السادس أو الخانة السادسة الخشوع لأن طبعا ده أهم حاجة عندنا الحاجة اللي بعدها النوافل ال 12 ركعة السنن الرواتب مكتوبين عندكم الفجر 2 قاف يعني 2 قبله الظهر أربعة قاف أربعة قبله واثنين بعده المغرب اثنين بعده العشاء اثنين بعده الضحى من ركعتين لثمان ركعات بعد كده قيام الليل من اول ركعتين وثلاث ركعات وتر لغاية 11 ركعة زي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على قد ما تقدر الذكر يبقى اذكار الصباح والمساء طبعا اذكار الصباح والمساء وورد قراءة القرآن ده اسمه برنامج العبادة في برنامج تاني ثلاث خانات اسمه برنامج الشحن لو انا سبت لكم برنامج العباده بس خدوا بالكم النقطه دي خطيره جدا لو سبت لكم برنامج العباده بس ثلاث ايام بالظبط وثلاث ارباع المسجد هيقع في الجدول ده هو. برنامج الشحن ده اللي هو برنامج التموين بقى اللي طول لو انت بتعمل الثلاث خانات اللي في الاخر دول صح والله العظيم باذن الله 99% هتنفذ الجدول ده وتثبت عليه برنامج الشحن بقى حضور دروس سماع شرايط شريط يوميا قران حفظ حضور دروس ثبت لنفسك درسين ثلاثه احنا في الصيف يا اخي والاخوات دروس النساء دروس النساء يعني احنا عايزين ال- الاخوات اللي فوق دول كلهم يحضروا دروس النساء عشان تتبنوا وغير عشان تتبنوا كمان يا جماعه يعني يعني بعض الاخوات الواحد بيلاحظ مشكلة آه، ان بعض الاخوات بيتقدم لهم بنت لسه ملتزمة جديد فبيتقدم ليها على يعني ايه على وضعها القديم ناس عادية البنت ما بتقدملهاش ملتزمين طب وبعدين ما مشكلة والبنت تكاد تفتن ما هو يا جماعة الدين ده بيئة دروس الاخوات دي بيئة لما انت يا اخت تحضري دروس الاخوات تتعرفي وسط الاخوات كملتزمة تتعرفي وسط الاخوات لما يجي انا واحد مثلا عايز عروسة هقوم رايح لواحدة ملتزمة اعرفها لا شوفي لي واحدة من دروس النساء يعني انا بقول الكلام ده مش قصدي انكم تحضروا عشان تتجوزوا انا انا قصدي انكم تحضروا عشان تتجنبوا مشكلة ان غير الملتزمين يتقدموا ليكم ان يبدأ الملتزمين هم اللي يتقدموا لكم يعرفوكم انما انت فوق الوقت مين اللي عارفك آه، انما دروس النساء هتتعرفي فيها طبعا حضور الدروس سماع شريط يوميا يعني ال- آه، صعب والله ما صعب مش صعب آه، آه، آه، آه، يعني على الاقل يا جماعة يا تحضر درس يا تسمع شريط على الاقل يعني هتحضر مثلا درس الاربع ودرس الخميس ودرس الجمعة ان شاء الله يبقى الاربع ايام الباقيين تسمع شرايط يبقى اربع شرايط هكذا يا والله ما بقسو عليكم اقسم بربي انا ما بقسو عليكم اقسم بربي انا ما ارجو الا مصلحتكم والاخوة اللي جربت تسمع شريط يوميا يعني تحولت الى اخوة ايمانيتها في السماء في خلال اسبوع ولا اسبوعين بس بعد كده حفظ القرآن آه، يعني آه، ان شاء الله باذن الله احنا بنحاول ن- ن- نيسر للشباب مشاريع حفظ القرآن على قد ما نقدر يعني ان شاء الله وبعد كده توصيات في الاخر لا تنسى بقى صيام الاثنين والخميس وترك المعاصي و... وفائدة الجدول فالجدول ده يا جماعة هنتابعه مع بعض ان شاء الله باذن الله هنتابع مع بعض هذا الجدول وباذن الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم اهم حاجة فيه الشحن لو نفذت ربعه انت الكسبان لو نفذت نصه انت الكسبان نفذت كله انت راجل طبعا ماشي معانا تمام ان شاء الله آه، واللي هينفذ هيبدأ معانا في الجدول ده اللي هيمشي معانا في البرنامج ده تمام اللي هيمشي معانا في برنامج الصيف يا جماعة ان شاء الله هيخرج من الصيف ده فعلا بإذن الله قادر ان هو يتكلم في الدعوة ان شاء الله ايمانياته مرتفعة ان شاء الله وثابتة عباداته كويسة وانسان فاهم فعلا يعني ايه معرفة الله وان اهم الاخرة فعايزين نمشي مع بعض فيه قبل ما اسيبكم يعني في خمس جوائز كده آه، يعني عايزين نوزعها ايه رأيكم نسأل ولا نوزعها توزيع مشروط ولا نوزعها توزيع مشروط طب يعني ايه نوزعها توزيع مشروط انا عايز اوزعها توزيع مشروط بصراحة يا جماعة انا معايا كتاب الى الهدى اتنا للشيخ محمد يعقوب وقصة الالتزام للشيخ محمد يعقوب ومواقف ايمانية للدكتور احمد فايق كتب في غاية الف... في غاية الف- الفائدة يعني كتب الشيخ محمد يعقوب كتب مهمة جدا يا جماعة للجدد ومعانا مصحفين انا عايز الاول المصحف ده من ياخذه بحقه مين ياخد المصحف ده على شرط انه يقرأ جزء قرآن كل يوم لمدة اسبوع وياخد المصحف ده هدية يقرأ جزء قرآن جزء قرآن ده يعني مش عارف كم مئة الف حسنة كده ياخده ويقرأ جزء قرآن يوميا لمدة اسبوع عهد امام الله هيجي المصحف ده في رقبته لو ما قرأش طب الراجل ده بالتالي اول واحد رفع ايده نرضي الراجل الطيب ده اديها له المصحف ده يا جماعة بالتالي لونه ظريف كده ومش هينفع جزء بقى المرة دي مين ياخد المصحف ده يا جماعة امام الله ويقرأ جزئين قرآن يوميا ها جزئين يعني دخلنا مليون حسنة عدينا مليون حسنة كده هتقرأ جزئين امام الله طيب اللي بيرفع ايده مش هديله ما يزعلش مني انا ما لا الكتاب ده هنسيبه للاخر بقى ده ده هيبقى الشرط بتاعه تقيل شوية يلا الى الهدى ائتنا ربنا يأتي بنا الى الهدى جميعا يا رب احنا في الصيف وكان يوم 22 6 اللي لسه من يومين كان اطول يوم في ال- فظما الهواجر ده كان السلف بيعشقوا الصيف عشان ظما الهواجر عشان الصوم مين الراجل بقى اللي يتعاهد امام الله انه يصوم سبع ايام متواصل وياخد الكتاب ده اسبوع الاسبوع الجاي ده كله حته واحده كده وياخد الكتاب ده اللي كان رافع ايده كده نزل كده لما قلنا صوم مين انا عايز واحد بس جسمه مليان شويه عشان أ- سبعة ايام امام الله طب اداله حبيب قلبي اداله الناس الرفيعه دارت لما قلنا اه الكتاب ده يا جماعه قصه الالتزام للشيخ محمد يعقوب ده مش كتاب ده فضيحه ده يعني مين يا جماعه احنا قلنا ايه لغايه دلوقتي القران و... والصيام ما قلناش قيام ليه لسه صح مين يا جماعة يتع... ي- يتعهد امام الله انه يقوم اسبوع كامل من اول الليلة دهيت بجزء قرآن وياخد الكتاب ده اهو اسبوع كامل لا يا شيخ ده انت- ده انت تدينا كتب طب آه، اسبوع كامل طب الراجل ده رفع ايده كتير بقى احنا مش هن... مش هقدر ازعله بصراحة انا كنت عايز اديها لك والله بس في لسه كيسين بيست يعني مواقف ايمانية هو الكتاب ده تقريبا ب 16 جنيه ف... فيعني ده بقى مين يتعهد امام الله انه يختم المصحف هذا الاسبوع في اسبوع يختم المصحف من اول الليلة ده ايه انا عايز واحد راجل يختم المصحف ده الصحابة كانوا بدانين حياة الصحابة العادية وياخد الكتاب ده يا جماعة كتاب مفيد جدا والله يا جماعة ولو ختم المصحف هياخد ايه ده هياخد كم مليار حسن حبيب قلبي ده هيبقى راجل يعني مش هنعرف نقعد معاه بعد كده تختم المصحف امام الله طيب يلا شكلك صادق ان شاء الله ايه رايكم انا بالعصير ولا خلاص بقى يلا خد يا حبيب قلبي يلا والعلبه دي كمان يلا خد يا حبيب قلبي خلاص يا جماعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما دعناش الليله لسه ما دعناش اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم ثبتنا على طاعتك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا ليلة القدر واعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب بارك لنا في نهارنا وبارك لنا في ليلنا اللهم احيي ليلنا بالقيام اللهم اعنا على قيام الليل اللهم اعنا على قيام الليل اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في ذكرك اللهم ارزقنا الخشوع في قراءة القرآن اللهم ارزقنا الخشوع في الصيام يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم صب الايمان على اهل هذا المسجد صبا اللهم صب الايمان علينا صبا اللهم املأ قلوب كل من بهذا المسجد في هذه الليلة ايمانا ويقينا يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا باليقين اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا بالانامة بالانابة اليك يا اكرم الاكرمين اللهم املأ قلوبنا بحبك اللهم اجعل احب شيء الينا ذكرك يا رب العالمين عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك اللهم أع... اللهم اعف ابصارنا ابصارنا واعف اسماعنا واعف السنتنا واعف قلوبنا واعف بطوننا واعف ارجلنا وايدينا يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارزق كل فتاة معنا في هذا المسجد الزوج الصالح يا رب العالمين الذي يعينها على امر دينها الذي تتبلغ به ضالتها في الدنيا والاخرة يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك اللهم انزل هدايتك على اهل مصر وعلى شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى شباب الامة جمعاء يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك